تكلم بيها تكلم داني فيها كل أحلامي إزاي أنا داري أشواعي إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في ظلال وعيون القرآن يقول لنا إن المتقين في جنات وعيون ما هي العيون في الجنات ليه يذكر العيون بالذات اصل عيون الجنة مشهد ولقطة ما بعدها من جمال وروعة وسحر ايوه مشهد عيون الجنة سحر تاني خالص عشان كده يأكد عليه القرآن يقول في جنات وعيون في ظلال وعيون القرآن ذكر لينا مشهد عيون الجنة في أكتر من موضع يجي في سورة الرحمن يقول فيهما عينان نضاختان ويقول فيهما عينان تجريان ويذكر في سورة الإنسان إن العين دي مزاجها كافور وإن في عين اسمها عين السلسبيل مزاجها من الزنجبيل ويذكر في سورة المطففين في مشهد نعيم الأبرار إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم قالوا إن عيون الجنة عين السلسبيل وعين التسنيم وبعض العلماء بيقول ان الكافور والزنجبيل دول عينين برضو عين الزنجبيل وعين من الكافور عين الكافور وعين الزنجبيل تعالوا نتأمل في المشهد ده والاول نتصور شكل العيون دي هتبقى عاملة ازاي في الجنة حضرتك في الجنة هيبقى معاك عصاية كده من ذهب تحركها يأتي معك الماء حيثما شئت عشان كده ربنا قال يفجرونها تفجيرا يعني ان اهل الجنة يطلبوها يلاقوها لما يبقوا عايزين اي ماء من هذه العيون تأتيهم حيثما ارادوا في كل مكان عايزينه لما تبقى ماسك كاس وعايز تشرب من التسنيم او عايز تشرب من السلسبيل انت بس عليك ان انت تتمنى فيها ما تلذ الاعين وفيها ما تشتهيه الانفس فالمية تأتيك من هذه العيون في الكاس دون انها تقع على الارض تبقى طايرة في الهواء ماء يطير في الهواء ويأتيك في المكان اللي انت عايزه وفي الموضع اللي انت عايزه وده من راحة الجنة ومن نعيم الجنة عشان كده ربنا قال ان المتقين في جنات وعيون وان المتقين في ظلال وعيون عايزين نتأمل في الموضعين اللي ذكر فيهم عين السلسبيل وعين التسنيم تعالوا نشوف عين التسنيم لان ابن القيم بيقول في كتاب حادي الارواح ان عين التسنيم اعلى اسمها بيدل على كده تسنيم جاية من سنام عارفين السنام بتاع الجمل فالسنام ده مرتفع وكلمة سنام بتدل على الشيء العالي الشيء رفيع القدر هي كده عين التسنيم اللي هي خاصة بالمقربين هذه العين اعلى منزلة بلا شك ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم تسنيم اعلى من اي عين اخرى في الجنة بس هي لمين للأبرار للأبرار والأبرار أكتر الناس طاعة أكتر الناس امتثال لأوامر ربنا سبحانه وتعالى الأبرار يذكرنا دايما البر حسن الخلق الأبرار أهل الأخلاق العالية الأبرار أهل الطاعة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب القصة مش قصة أشكال ولا مناظر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هم دول الأبرار اللي ربنا هيمن عليهم بعين التسنيم العين التانية عين السلسبيل عين السلسبيل اسمها بيقول خد طريقك لربنا اسمها بيقول خد طريقك للجنة عارفين يعني ايه سلسبيل قالوا اي سل سبيل الى الله سل سبيل يعني اتخذ طريق الى الله فسل سبيل ومن العجائب ومن الحاجات الجميلة اللي في القرآن ان الصورة دي اتذكر فيها لفظ السبيل مرتين ومع سلسبيل كأنه بيقول السكة من هنا الطريق الى الله من هنا عشان كده عايزين نعمل وقفة مع سورة الانسان سورة الانسان يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في فجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة اللي فيها نذر وفيها شيء من التخويف ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان اللي فيها معنى من معاني الترغيب في الجنة السورة قالت لنا على مجموعة من الخطوات العملية عشان نوصل للسلسبيل ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آه أتى على الإنسان وقت من الأوقات ما كانش موجود كان عدم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ربنا خلق الإنسان وجعل من سنته في الأرض سبحانه وتعالى إنه يبتلي هذا الإنسان يبتلي إيمانه يختبره هل صادق أم كاذب اول شيء قالته الصورة في الخطوات العملية عشان نوصل للسل سبيل عشان نسل السبيل الى الله واحد اعرف نفسك واتقي ربك اعرف انت مين خلق الانسان من علق خلق من ماء مهين فاوعى تتكبر واوعى تتعالى على الناس تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا واحد اعرف نفسك اتنين اصبر عند الابتلاء واصدق الله يصدق احسب الناس احسب الناس ان ي... ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فعشان كده المعنى الثاني نبتليه فعليك عند الابتلاء وعليك عند الابتلاء انك تصبر واعرف ان الابتلاء بيظهر معدنك الحقيقي نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اه الناس واحد من اتنين انت مين فيهم وحضرتك مين فيهم اما شاكر واما كافر بنعمة الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى وصف الانسان بانه ظلوم كفار انت يا ترى زي حال سيدنا ابراهيم شاكرا لانعمه انت شاكر لنعم ربنا لئن شكرت ليزيدنك الله عز وجل ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالخطوة الثالثة إلى السلسبيل هي أشكر نعمة ربنا عليك احمد ربنا بقى واذكر ربنا دلوقتي بقى وقول الحمد لله على كل حال من الأحوال في السراء وفي الضراء عشان من اوائل الناس اللي هيدخلوا الجنة الحمادون الذين يكثرون من حمد الله ومن شكر الله تبارك وتعالى
يعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها
رمضان جانا وفرحناه بعد غيابه وبقاله زمان
يعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري إما شاكر وإما كفورا وبعد هنا بعد كده ذكر عذاب الكفار والعياذ بالله إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا الكافور يا جماعة بارد وريحته جميلة عشان كده دي أول متاع إنك تشرب الشراب البارد مش بعض العلماء فسروا قول ربنا سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بالماء البارد قالوا ده من أعظم النعيم إنك تشرب ماء بارد على الظمأ وانت عطشان قوي فبرضه الشراب الجميل البارد اللي ريحته جميلة كان مزاجها كافورا عينا يشرب عب يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا قلنا تتحرك معاهم في كل مكان هم عايزينه وبعد كده بدأ يذكر لينا القرآن الخطوات العملية فيقول لنا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يبقى الصفة الرابعة ليهم الوفاء بما يعاهدون الله عليه بالنذر لو نذر لو اوجب على نفسه شيء بيوفي ليه لربنا سبحانه وتعالى لو عاهد ربنا على شيء ما بينكث العهود وما بيخلفش الوعود مع ربنا سبحانه وتعالى هنا واقفه ياما خدت عهود وياما اخدنا عقود وعهود مع ربنا خلاص مش هنعمل كده تاني وكل شويه تخلف اوعى تكون كده اوعى تكون ممن يقال لهم جربناك مرارا فعهدناك غدارا اوعى تبقى كده اوعى تغدر مع ربنا اوعى تخون ربنا اوعى تخلف الوعد مع ربنا لو وقعت قوم من تاني والحق نفسك قلنا شعرنا في الطريق لربنا سبحانه وتعالى يتوبون من قريب يتوبون من قريب فعشان كده يوفون بالنذر ويخافون الصفة الخامسة يخافون من أهوال القيامة يخافون يوما كان شره مستطيرا خايف من ربنا وعامل تريليون التريليون حساب لهذا اليوم العصيب ليوم القيامة ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام اطعام الطعام مش النبي صلى الله عليه وسلم في اول مرسوم لما دخل المدينة اول مرسوم قال في ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام يطعمون الطعام على حبه ده معنى الايثار انه بيفضل يمكن غيره على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صفة الأنصار صفة الصحابة الأبرار آه يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إخلاص وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا احنا مش عايزين حاجة من الناس احنا مش مستنيين حاجة من الناس احنا عباد رب الناس آه يا نفس أخلصي تتخلصي آه لو كنا بحق مخلصين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أهل إخلاص إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا أدي أعمالهم فربنا قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا الجنة دار الأفراح الجنة دار السعادة دار السرور ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا كان أهل صبر على الابتلاءات الشديدة على الطاعة عن المعصية عند الابتلاء كانوا أهل صبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا قلنا الطقس في الجنة لا في ليل ولا في نهار وإنما الضوء في الجنة هو اللي بيعرفوا بيه إنه في وقت غير الوقت زي ما احنا عارفين كده الليل من النهار ب- و- وطلوع الشمس وغروب الشمس هم ما عندهمش ليل ونهار هم عندهم ضوء وضوء عشان كده ما فيش فيها شمس ولا فيها برد لا فيها حر ولا فيها برد لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها شوفوا قلنا إن المتقين في ظلال وعيون الظل والعين عين المية والمنظر البديع والقعدة الملوكي اللي مفيش أحلى من كده بقى فعشان كده ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل الزنجبيل يا جماعة عكس الكافور حر وريحته جميلة فيبقى عندهم شراب بارد وشراب حار يشرب ده شوية ويشرب من ده شوية ولما يخلط ده على ده لما يشرب ده في وقت ويشرب ده في وقت يطلع له نعيم ثالث فعشان يجمع لهم ما بين كل انواع النعيم في الشراب فكان مرة المزاج كان من كافور ومرة المزاج من زنجبيل عينا فيها تسمى سلسبيلا من هنا تاخد الطريق لربنا سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا لو خدنا الخطوات العملية دي يبقى كده سلينا السبيل يبقى كده اتخذنا الطريق الى ربنا سبحانه وتعالى الى الجنة سل سبيلك الى الجنة بالخطوات العملية اللي احنا قلناها دي تعرف نفسك وتصبر عند الابتلاء وتشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى وتبقى من أهل الوفاء مع الله عز وجل وتطعم الطعام وتؤثر ربنا على كل شيء وتعمل ليوم القيامة تريليون ألف حساب اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك مطواعا لك رهابا يا رب اجعلني في طاعتك يا رب يا رب خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك قولوا كده يا رب يا رب خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللي هينال النعيم الرائع ده يا عيني على عيون الجنة يا عيني على عيون الجنة وعلى جمال عيون الجنة اللي هينال المعنى الغالي ده هم أهل التقوى أكرم الناس عند الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فيهما عينان تجريان قلنا بتجري في كل مكان وقال فيهما عينان نضاختان يعني ايه نضاختان قال لك يعني نضخ بالشيء أن ينضخ به المسك والعنبر يقول لك ينزل عليهم زي المطر الروائح الجميلة دي المسك والعنبر نضاختان يعني انها تنزل كالمطر عليهم نضاختان عايزين نعمل لعيون الجنة نعمل لعيون الجنة وناخد الطريق الواجب العملي عايزين نحفظ صورة الإنسان عايزين نحفظ صورة الإنسان ونطبق الخطوات العملية اللي احنا ذكرناها علشان تبقى لينا السلسبيل ويبقى لينا التسنيم ونعيش في جنات وعيون في ظلال وعيون يا رب يا رب يا رب نسألك الفردوس الأعلى نسألك الفردوس الأعلى نسألك الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب حلوة الجنة سحر الجنة يا رب يا رب أدخل في قلوبنا حب الفردوس وأخرج من قلوبنا حب الدنيا والتعلق بالدنيا عايزك كده تقعد تسمع بعد الحلقة سورة الإنسان من صوت أي قارئ من القراء اللي انت بتحبهم وتعيش بعد ما فهمت المعاني وبعد ما فهمت يعني ايه كل كلمة فيها وعرفت الخطوات العملية تقعد تسمعها كده وانت مغمض العين وانت عايش احساس ان انت دلوقتي في الفردوس في الجنة مع السلسبيل مع التسنيم مع الكافور مع الزنجبيل تعيش الاحساس ده وهو يخرج من قلبك هموم الدنيا حلوة الجنة سحر الجنة
لما بفكر فيها بسرح تيرارا بابارابا وياخدني شوقي ليها وافرح تيرارا بابارابا واقول ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى تيرارا بابارابا لكن في قلبي حبي لسه تيرارا